السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني تلك الحلقات التي نتناول فيها حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وإحنا النهاردة على موعد مع كلام ربنا عننا في حاجة مهمة قوي حاجة تخص اسمنا انت اسمك انسان انا اسمي انسان ايه معنى انسان بعض العلماء بيقول ان الانسان سمي انسان لعلاقته بالنسيان يعني جاية من النسيان البعض يقول من النوس البعض يقول من الأنس وخلينا نقول كده يعني ان من اشهر المعاني التي ذكرت معنى الأنس ومعنى النسيان معنى الأنس آه سمي إنسان لأنه يأنس بغيره والحقيقة إن الأنس بالغير ده هو برضو أصلا يعني ممكن تكون مشكلة كبيرة يعني هو حاجة جميلة وحاجة لطيفة للإنسان وبطبيعة الحال إنسان اجتماعي لكن في أوقات بيأنس الإنسان بغيره يعني بقدر زائد لدرجة إن هو أصلا ينشغل بهذا الأنس بالمخلوقين عن الأنس بالخالق سبحانه وبحمده يستوحش من الخلوة انه يخلو بالله فيستوحش من ان هو من عبادة التبتل اللي هو الانقطاع لله سبحانه وبحمده فيأنس بالمخلوقين لدرجة ان هو يؤثر مرضاتهم على مرضات الله يأنس بالمخلوقين لدرجة ان هو يعني يحب مجالسهم اكثر مما يحب مجالس طاعة الله يأنس بالمخلوقين لدرجة ان هو يعصي ربنا ويخالف امر ربنا ويرضيهم وان كان في سخط الله فلا بأس بهذا الأنس لكن هذا الأنس الذي يتجاوز العبد به الحد اللي ما يكونش مضبوط بضوابط يوصل العبد إلى الخسران ونروح للمعنى الثاني وهو معنى مهم في الحقيقة هو معنى النسيان وده بقى معنى خطير وهنتوقف معه في هذه الحلقة يعني ايه نسيان الأول عشان يعني نوضح المسألة نقول إن النسيان اللي بيحصل من الإنسان ثلاث صور في نسيان ممكن نسميه كده النسيان العقلي وفي نسيان تاني ممكن نسميه النسيان القلبي وفي نسيان ممكن نسميه النسيان العملي تاني يعني ايه بقى نسيان عقلي يعني خلينا نقول كده زي اللي حصل مع سيدنا يوشع بن نون ومع سيدنا موسى قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ده ممكن واحد نسيان عقلي زي احنا ما بنقوم بنستعمل كده كلمه النسيان نسيت نسيت نسيت يعني ذهلت عقليا طيب في نسيان تاني اللي ممكن عليه النسيان القلبي قال ربي سبحانه وبحمده فلما نسوا ما ذكروا به مين اللي نسي هنا القلب نسي ايه نسي الحاجات اللي هو ذكر بيها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون نسوا الله فنسيهم نسوا الله فانساهم انفسهم نسي ربنا يعني هل نساه عقليا لا مش نساه عقليا نساه قلبيا نساه قلبيا يعني المفروض كان يبقى هذا المذكور حاضر في القلب يعني حتى ولذلك لما نقول التذكر نقول الحضور التذكر ده حضور المذكور في القلب حضورا لائقا به فالمفترض ان انا قلبي ما ينساش ربي ابدا المفترض قلبي ده ما ينساش الاخره ابدا ما ينساش عاقبه المعاصي ابدا ما ينساش بركات وثمرات الطاعات أبدا لكن ينسى القلب هذا النسيان الذي يطرأ على القلب ممكن نسميه نسيان قلبي هذا النسيان بيبقى دركات يعني في أوقات بتبقى مجرد حاجة عابرة كده طائف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لكن التانيين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أحيانا يبقى غفلة قد يكون ده في غفلة من هذا احيانا يبقى غمرة احيانا يبقى ران وغيرها من الصور صور النسيان طيب في عندنا نسيان ثالث وهو النسيان العملي يعني ايه النسيان العملي لما انا ما عملش بالحاجة دي طب ما انا تساويت مع اللي نسيها عقليا ونسيها قلبيا لما انا المفروض النهارده اني كنت اقوم بالشيء الفلاني فما قمتش بيه انا بالضبط زي اللي نسيه سواء كان عقليا او قلبيا ولذلك الطبري يقول في قول الله عز وجل كذلك اتتك اياتنا فنسيتها يقول تركت العمل بها نسيها ترك العمل بها هذا الذي نسي الآيات يعني ترك العمل بها فالنسيان ممكن يكون نسيان عقلي وممكن يكون نسيان قلبي وممكن يكون نسيان عملي فالإنسان معرض لهذه الأنواع الثلاثة من الإيه؟ من النسيان بل في الحقيقة الإنسان في صراع مع هذا النسيان أصلا وربنا سبحانه وبحمده نبه الإنسان إلى أن من مشاكل الإنسان الأولى كانت النسيان قال ربي سبحانه وبحمده ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نسي هنا يعني إيه؟ هل نسي عقليا؟ لا نسي قلبيا ونسي عمليا فنسي ولم نجد له عزما إذا الإنسان مهدد بالنسيان بل الإنسان في صراع مع هذا النسيان هذا الصراع مع النسيان أو هذا التهديد الحاصل بالنسيان يستلزم يستلزم من الإنسان ان هو بقى يعالج هذا الشيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول ان المؤمن خلق مفتنا فتن كتيرة توابا يفتن ويتوب يفتن ويتوب نسيا طب وبعدين اذا ذكر ذكر اذا ذكر ذكر فهذا هذا حال الانسان فده اللي نقصده بان الانسان يعني من حيث كونه انسانا هو معرض للنسيان مهدد بالنسيان بل في الحقيقة هو في صراع مع النسيان لقد جبل الله الإنسان على محبة الذي يسدي إليه الإحسان لكن الإنسان مهدد بالنسيان وأبشع النسيان أن ينسى القلب الرحمن ويغفل عما أسبغه عليه من, من الامتنان وعما عامله به من الإحسان فإذا, العق فإذا انعقد في القلب النسيان هنا بقى لازم ناخد بالنا طب ايه مشكله النسيان ما هو يا دكتور ادينا بننسى بقى ومش مشكله لا اذا انعقد في القلب النسيان اطبق عليه الشيطان فصار الطريق ممهدا للعصيان فاذا وقع العصيان هوى العبد في مستنقعات الطغيان وبدا التفريط رويدا رويدا في لوازم كمال الايمان ويصبح قاب قوسين او ادنى من الكفران وحينها يتلبس العبد حقا بتمام الخسران من الحاجات اللي ينبغي ان احنا ننتبه ليها مش بس صور النسيان ولا ما يترتب على النسيان من العصيان والطغيان والكفران والخسران لا لا كمان محتاجين ناخد بالنا ان اصلا الانسان في زحمة الحياة ومعترك الفتن وفي اتون الشهوات بتغر الدنيا وتشغله وتلهيه هناك الملهيات وهناك المغريات هذه الملهيات والمغريات تنسي الإنسان أهدافه وأماله وطموحاته في هذه الحياة بيزكي هذا النسيان ويؤجج نار تلك الغفلة تزيين الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء وما جبل عليه الإنسان من النسيان ولذلك ولذلك العبد لابد أن يكافح ذلك النسيان لابد أن هو يعني ينتبه لهذا الصراع بينه وبين النسيان لأن يعني زي ما قلنا كده ما عصى الله من عصاه إلا بالنسيان يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم هذا النسيان يفت في عزم في في عزم الإنسان يفت في عزمه ال ال هذا النسيان اللي, اللي بيطرأ على هذا الإنسان ممكن هو ينسى بنفسه أو ينسى ينسى بفعل الشيطان بفعل بفعل شياطين الجن والإنس يلهوه ويغروه وينسوه لدرجة ان واحد ينسى اخرته ينسى ربه ينسى نفسه ينسى ربه وينسى نفسه ولذلك لابد لابد ان يكافح ذلك النسيان بالذكر ذكر ذكر ايه زي ما فيه نسيان عقلي ونسيان قلبي ونسيان عملي فيه ذكر قولي وفيه ذكر قلبي وفيه ذكر عملي ذكر قولي اه ان انت تذكر كتير تذكر ربنا تذكر اخرتك تبقى منشغل بالذكر ذكر قلبي حضور المذكور في القلب ان يحصل هذا التذكر في القلب والتذكر ده بيكون ناشئ ناشئ هذا التذكر ينشأ عن التفكر ينشأ عن التدبر ينشأ عن الاعتبار ينشأ عن غيرها من الايه من العبوديات العظيمة العبوديات القلبية العظيمة ولا بد من الذكر العملي انه يذكر عمليا ان العبد بقى يعمل اعمال انسان مش ناسي ربنا مش ناسي اخرته لان يا جماعة الخير الموضوع ما تتخيلوش انه اصلا ممكن يبقى مشكلة على مستوى الانسان بس لا ده مثلا ربنا لما تكلم عن بني اسرائيل عن اليهود قال ايه ونسوا حظا مما ذكروا به ولما تكلم بعدها مباشرة عن النصارى قال فنسوا حظا مما ذكروا به لما تكلم عن أصحاب السبت قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بل ربنا أخبر أصلا إن من أسباب هلاك الأمم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بل لو طلعنا أبعد من كده زي ما قلنا معصية الأولى كان سببها النسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة وهذا النسيان كان من جراء وساوس الشيطان يعني ربنا سبحانه وبحمده قال يعني ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين شوف ربنا يقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى الثغرات الأخطر اللي بتنفذ وساوس الشيطان وتغييراته من خلالها حب البقاء حب التملك شجرة, شجرة الخلد وملك لا يبلى إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين لذلك قال ربي فذلاهما بغرور ولذلك من الحاجات المهمة قوي إن ما تسبب فيه النسيان وتفاصيل المعصية الأولى لبني الإنسان لا ينبغي أبدا أن تغيب دروسها عن الأذهان بل لابد أن تبقى عبرتها حاضرة في الوجدان لأنها قابلة للتكرار في كل زمان ومكان وتهدد كل إنسان يعني إحنا سبحان الله من الحاجات الواضحة جدا جدا في سورة البقرة إن بعد ذكر قصة سيدنا آدم على طول والإشكال اللي حصل ربنا ذكر قصة بني إسرائيل والإشكال اللي حصل نفس المشكلة لما البشرية ما بتنتبهش ليها بتبدأ تتكرر تاني نفس الوقعة تتكرر تاني وثالث ورابع وخامس ولذلك يعني تقريبا أول درس ينبغي أن يتعلمه الإنسان ذاك الدرس المتعلق بالنسيان إن أنت كإنسان معرض للنسيان ودور هذا النسيان في العصيان أول درس أنت لازم تاخد بالك منه ولذلك من أوائل الدروس اللي لازم تاخد بالك منها أنت كإنسان إنك في طبيعتك فيك النسيان ما تسمحش للنسيان ده إنه يوقعك في العصيان في الطغيان في الكفران في الخسران أوقف هذا المد الهادر وذاك السريان الفاجر أوقفه أوقفه ما تسمحلوش إنه يستمر أكتر من كده لأنه هيهلكك فكرة إن أنت ما تسيبش نفسك هتسيب نفسك خلاص هتتاخد معاها الدنيا وخلاص على كده فلذلك سبحان ربي يعني ماشي حد يقول يا دكتور كلام كويس وده تحليل وتمام زي الفل وبعدين بقى الحل عايزين الحلول برضو سبحان الله في سورة طه بقى بعد ما ربنا تكلم عن تفاصيل المعصية الأولى بعد ما تكلم عنها مباشرة قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وفي البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم في الأعراف إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عشان كده بنقول إن من سيهمل العناية بمعاني القرآن تفهما وتدبرا واتباعا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى الذي يحدث الذكرى في القلب سيكون قلبه مرتعا خصبا لوساوس وتغيرات الشيطان ويقع فريسة للنسيان والعصيان مشكلة النسيان مش هتبقى في الدنيا بس مشكلة النسيان ممكن تصاحب الإنسان للآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا زال الحديث متصل متصل في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ضنك في الدنيا ضنك في القبر ضنك في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في نفس السياق برضه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يوم يقع يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون ربي سبحانه وبحمده يؤكد ان الخروج من, من تلك الأزمات من تلك المشكلات النجاة من أتون هذه الفتن هيكون إن شاء الله إن شاء الله يكون بشكل واضح وصريح من خلال هذا الكتاب العزيز لما يزيد رصيد القلب من التقوى يكون الإنسان في هذه الحالة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هيكون ده حال العبد ولذلك الله سبحانه وبحمده أخبر عباده بعلاج النسيان قال ربنا واذكر ربك إذا نسيت قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولذلك برضو قال ربي سبحانه وبحمده في سورة الأعراف قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الله ينبهنا الله يذكرنا ولذلك سبحان الله في سورة قاف يقول الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب عشان كده ربنا أوصى بدوام التذكير لعباده فقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال عن كتابه إن في ذلك لذكرى ووصف القرآن كثيرا بأنه تذكرة ووصفه بأنه ذكرى ووصف الرسول بأنه مذكر بل أخبر سبحانه وبحمده أنه يسر القرآن لإحداث الذكرى في القلب فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وقال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وقال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون القرآن أصلا اسمه الذكر القرآن هي هيساعد الإنسان على مكافحة النسيان هي هيكون عون للعبد على الانتصار في صراعه مع النسيان بل أصلا الطاعات نفسها والعبادات نفسها مقصدها ان العبد يعيش حالة الذكر دي يا جماعة الفارق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم النبي تحس ان هو كان على طول الخط يذكر ربه موصول بربه حاضر الرب حاضر عنده في القلب ويغف وفي اوقات كده بيشغل مثلا يدخل خلاء فيطلع يقول غفرانك احنا للاسف احنا الاصل ان احنا في نسيان ويدوب بنفوق شويه كده نفتكر ربنا ونرجع للنسيان تاني يعني حتى الحاجات اللي ربنا شرعها عشان تذكرنا ما بتقومش بدورها ربنا يقول واقم الصلاه لذكري المفروض الصلاه تذكرني بربي الصلاه تحدث الوصال والاتصال بيني وبين ربي بس للاسف ما يحصلش طب الصلاه قبلها تذكرني بعدها بتذكرني فاذا قضيت الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الحج شرح لاجل الذكر فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وربنا يقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا يعني ربنا شرع لنا عبودية اسمها الذكر أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم بل الذكر المطلق واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الإنسان يكثر من الذكر ليه؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب زي الثوب ده كده ما بيبهت كذلك الإيمان يخلق في جوف أحدنا فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا نسأل الله سبحانه بحمده أن يجعلنا أوفر الحظ والنصيب من ذلك الكتاب العزيز الذي يعيننا في صراعنا مع النسيان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ودمتم بخير